اللهم امين وها نحن مع الحلقة الثانية من رحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة موضوع خطير جدا موضوع جليل جدا كما نوهت في الحلقة الماضية هتكون الدروس كلها من كتابي اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة لمن أراد أن يتابع إن شاء الله الحلقات فإن شاء الله النهاردة الحلقة رقم اثنين وفي الحلقة الأولى قدمنا مقدمة عن الدار الآخرة ولماذا سنتكلم عن الدار الآخرة النهاردة برضو ما زلنا في مقدمة ونبدأ بقى في أحداث الدار الآخرة من الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا وقدر النهاردة هنتكلم عن عنصرين في غاية البساطة العنصر الأول حال السلف الصالح مع الإيمان باليوم الآخر والحاجة الثانية اللي هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر له ثمرات عظيمة جدا حال سلفنا الصالح مع الدار الآخرة مع اليوم الآخر كان حالهم عامل إزاي هم بمجرد ما ذكروا بالجنة والنار والآخرة والبعث والحساب والنشر وتطاير الصحف والميزان والصراط كل هذه الأشياء عندما علموها كيف كان حال سلفنا الصالح هو ده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة عشان نتأسى بهؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هؤلاء الذين تربوا بين يدي الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عينه ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي أختي الفاضلة رحلة إلى الدار الآخرة سلفنا الصالح لما كانوا يسمعوا كلام النبي عليه السلام هو يذكرهم بالدار الآخرة كان بيعملوا إيه أحوالهم إيه كانت أخبارهم إيه كان بيتلقوا أحداث الدار الآخرة إزاي احنا النهارده ممكن نسمع كتير جدا عن القبر وعن دخول ملك الموت وعن النشر والحساب والحشر والصراط والميزان و كل هذه الاشياء قد تؤثر وقد لا تؤثر قد تؤثر مع بعض الناس وقد لا تؤثر وقد تؤثر مع بعض الناس بشكل مؤقت ثم بعد ذلك ينسى وقد تؤثر بشكل دائم بحيث ان هو يتذكر دائما الجنه والنار كان سيدنا حنظله والحديث رواه مسلم لما قابل سيدنا ابو بكر فقال له نافق حنظله فقال وما ذاك ايه اللي خلاك تقول كده قال نكون عند رسول الله خد بالك من الحته المهمه ديت نكون عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكأن رأي عين كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا بالظبط فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا الأزواج والأولاد وضع. إلى آخر الحديث شاف الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دائما من الحديث عن الجنة والنار ليه؟ لا يمكن أن تنصلح أحوال العباد أبدا يقينا خد الكلام ده مني لا يمكن أن تنصلح أحوال العباد لا في العلم ولا في العبادة ولا في الحياة ولا في أمور الدنيا ولا في التعايش ولا في التعامل ولا في الأخلاق إلا بذكر الدار الآخرة يبقى إذا إن ذكر الدار الآخرة يحدو النفوس إلى مجاورة الرب القدوس جل وعلا في جنته ودار مقامته التي أعدها الله عز وجل بيديه لكل من آمن ولكل من وحد الله عز وجل احنا محتاجين ان احنا النهاردة فعلا نت... نت... نتهيأ ونتأهب للقاء الله عز وجل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه محتاجين ان احنا نتأهب ونستعد الحاجة الثانية محتاجين ان احنا نتذكر ان في جنة وفي نار الموضوع ما هوش موضوع ان انا عايش النهارده عايش النهارده موتنا بكره وان انا في النهايه اديني مقضيها يومين وهن... وهنموت لو كانت المساله ان احنا هنعيش ونموت وتنتهي الم... المشكله عند كده كان الامر بسيط جدا وكان كل واحد فينا بقى خد راحته وعاش حياته على مزاجه انما المشكله الكبيره او مش مشكله ده انا بقول نعمه النعمه الكبيره ان في يوم هنقف فيه جميعا جميعا بلا استثناء بين يدي الحق جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم عظيم يوم عظيم جدا لا تستطيع أن تصفه لما هنيجي نتكلم عن أهوال أو أفراح يوم القيامة ويوم الحشر والوقوف بين يدي حاجة عظيمة جدا ولك أن تتخيل القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده هي ست قواعد استنبطها أهل العلم من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث النبوية أن المولى عز وجل يحاسب عباده على تلك القواعد الستة هنعرفها إيه هي وربنا يحاسب العباد إزاي وكيف يحاسبهم في وقت واحد يحاسبون في وقت واحد كما يرزقون في وقت واحد يعني هل العباد يوم القيامة هيقفوا طابور بقى لحد ما كل واحد يتسير واللي بعده واللي بعده لا يحاسبون في وقت واحد كما كما يرزقون في وقت واحد لكن اليوم يطول بالنسبة للإنسان فيصبح خمسين ألف سنة ويقصر قليلا لواحد تاني يبقى 30000 سنة والثالث 20000 سنة وهكذا لحد ما يوصل لأهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم يبقى نقف يوم القيامة مش نقف بقى ده احنا نجلس في ظل عرش الرحمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر ناكل وجبة أعدها لنا مالك الملك ومالك الملك جل وعلا زيادة كبد الحوت ثم نشرب من حوض النبي ثم نذهب إلى جنة رب العلي اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم آمين حقيقة محتاج ان يعني مش عارف اقول لك ايه محتاج ان انا عايز نستشعر روعة وجلال هذا اليوم ان احنا عايزين نحس فعلا ان احنا قدام يوم اليوم ده هنقف فيه بالايدين الرب الجليل جل وعلا اللي هو قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تعالوا نشوف سلفنا الصالح كان بيعملوا ايه انت سمعت كتير عن الجنة والنار مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا كلموك كتير عن الجنة والنار حصل لك ايه اتأثرت ولا ما اتأثرتش يا ترى فعلا كان المسألة دي خلتك تتقدم في العبادة ولا لا خلتك سبت المحرمات ولا لا سبت الرشوة وال- والكذب و- وأكل ال- الحرام وشهادة الزور و- و- وقذف المحصنات وك- ولا لسه برضه عايش على نفس يبقى ما تأثرناش بحاجة في فرق كبير جدا بين العلم بالشيء وبين إيثار هذا الشيء يعني اديك مثال الإمام ابن القيم بيقول مدار كمال العبد على أصلين مدار كمال العبد على أصلين الأصل الأول معرفة الحق من الباطل ودي كل الناس عارفاها حتى القطط تخيل والله لا أمزح أنت لو حطيت قطة جنبك وأكلتها سمكة بإيديك هتقعد جنبك تاكلها لكن لو هي سرقت السمكة هتجري ليه عارفة ان ده حاجة مش مظبوطة حاجة غلط فبتجري خد بالك سبحان الله هي نفس الحكاية انت تعلم الحق من الباطل لكن من يؤثر الحق على الباطل يبقى مش مش مش مسألة مسألة ايه احنا الحمد لله عارفين كل حاجة وعارفين الصح من الغلط لكن هل اثرت الحق على ال- على الباطل يبقى اذا ايه مدار كمال العبد على اصلين كاملين الاصل الاول معرفة الحق من الباطل الاصل الثاني ايثار الحق على الباطل انا عارف ان البيع حلال وان الربا حرام هل اثرت البيع على الربا ما هي دي المسألة أنا عارفة إن التبرك حرام وإن الحجاب هو الذي أوجبه الله عليا هل لبست الحجاب؟ هي دي المسألة أنا عارفة إن إن إن الغيبة إن الغيبة حرام وإن أنا أذكر أختي بكلمة طيبة هو ده الأصل فهل ذكرت أختك بالح... ب- بكلام طيب ولا اغتبتيها؟ هي دي المسألة معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل زي احنا قلنا في الحلقه الماضيه ودي اول حلقه اللي- دي الحلقه اللي فاتت يعني ودي الحلقه رقم اثنين احنا قلنا هيكون الشعار بتاعنا طول رحله الدار الاخره كلها تاخد بقى 30 حلقه 40 50 زي ما تاخد انا يعني ايه هحاول ان احنا ان شاء الله نشبع الدار الاخره ون- ونتشبع بيها ونحاول نخرج منها بدروس وعبر عشان تستقيم حياتنا انا عامل الدار الاخره دي فعلا متعمدا ان احنا عايزين فعلا حياتنا تتغير عايزين ال- اللي احنا عايشين فيه ده نتغير نقف وقفه بقى كده مع نفسنا ونشوف ايه الصح والغلط احنا مقبلين على ربنا احنا طلاب جنه وان الى ربك المنتهى كده كده احنا مروحين والدنيا عشناها بأحزانها بأفراحها بجراحها بكل حاجة بالغنى بالفقر بالمرض بالصحة بال... آه، ب- بالصيد بالشهرة ب... بأي شيء احنا كده كده مروحين كده كده مسافرين وأن إلى ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يبقى إذا لابد إن احنا عارفين إن في يوم هنقف فيه بالإذن ربنا سبحانه وتعالى فلازم نعد فهل أعددت للسؤال جوابه؟ هتتسأل بيوم القيامة وتقف بين ايدين ربنا عمرك وديته فين لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به يبقى هتتسأل هتتسأل هتقف بين ايدين ربنا هتقف بين ايدين ربنا عملوا ايه الصحابة الكرام أول حاجة أول حاجة عملوها أخلصوا النية لله جل وعلا ما دام في اخره ما دام في حق ما دام في وقوف بين يدي الله ما دام في يوم سيفصل فيه بين الخلائق يبقى انا لازم اعد لهذا اليوم العده اجهز نفسي هتسال بين ايدين ربنا هقف بين ايدين ربنا هيسالني عن الصغير والكبير والقطمير وعن كل شيء ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هتقف هتقف وهتقفي هتقفي فلما أكون عارف إن أنا هقف بين إيدين ربنا وهتسأل عن كل صغير وكبير أبتغي بعمل ده وجه الناس ليه هم الناس هينفعوني بإيه ده أنا لو كنت إنسان ناجح هيحقدوا عليا إلا من رحم الله ولو كنت إنسان فاشل هيتريقوا عليا إلا من رحم الله يبقى إذن فليت الذي بيني وبينك عامر وبين وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا كل اللي يهمني أنني أريد بعملي وجه الله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بس ما, ما نفعل هذا العمل إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يبقى الأصل فينا هو الإخلاص خلاص النية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النساء بإسناد حسن إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه إن أنت العمل ده تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وإلا ورب الكعبة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ده مين ده اللي مش هيخلص النية لله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون شيء ما يخطر على قلبك ولا على بالك فيبدو لك يوم القيامة بسبب عدم إخلاصك النية لله سبحانه وتعالى وذلك النية تحتاج إلى تجديد دايما تقول الحمد لله أنا دخلت العمل بإخلاص قد يدخل الإنسان العمل بإخلاص ثم يدخل عليه الرياء في وسط العمل يبقى لابد انك تجدد النية يا رب العمل ده ان شاء الله ليك يا رب ان شاء الله العمل ده لله ان شاء الله حتى لو جالك الشيطان قال لك ده انت بتعملها كده عشان الناس وعشان مش عارف ايه وعشان الشهرة وعشان اترك الشيطان واستعذ بالله عز وجل منه واقبل على الله وجدد نيتك سفيان الثوري امام امام يعني اقول ايه امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه كان يقول ما عايشت شيئا اشد علي من نيتي شوف قد ايه يا نفس أخلصي تتخلصي العبد يوم القيامة يا جماعة سينشر له ديوانان في كل عمل عملته في حياتك كل حاجة هتعملها سينشر لك ديوانان لما وكيف احفظ الكلام ده لما وكيف لما فعلت هذا الفعل هل لجلب نفع هل لدفع ضر هل لنفسك وهواك هل للناس أم أنه لله خد بالك هتتسئل يبقى لما ديت عشان على الإخلاص وكيف كيف فعلت هذا العمل هل فعلته على هواك أم على مراد النبي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ستسأل عن الإخلاص وعن المتابعة هم دول شرطين لقبول أي عمل صالح تفعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الإنسان يعرف كده في يوم هقف فيه بين ايدين الرب الجليل العظيم واتسئل لوحدي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يبقى أنا إنسان مش ممكن أكون عاقل ان انا اعمل العمل ده واتعب كل التعب ده علشان الناس تقول لي ما شاء الله عليك الله اكبر عليك ما شاء الله ايه الجمال ده كله ايه الحلاوه دي كلها هاخد ايه هاخد ايه من كلمه ايه الجمال ده كله وايه الحلاوه دي كلها لو ان انا قدمت النهارده حلقه جيده وطيبه وزي الفل هل يضرني ان الناس كلها تقول لي ده انت ما عملتش حاجه ما يضرنيش ما دمت قدمت الحلقه دي لله سبحانه وتعالى واخلصت فيها النيه لله سبحانه وتعالى وهل يفيدني بشيء لو ان انا قدمت الحلقه دي ابتغاء مرضات الناس والناس كلهم اثنوا عليا والله عز وجل يبغضني من فوق سبع سماوات هل ينفعني ثناء الناس ابدا ما ينفعني ثناء الناس ابدا فالذي ينفعني مدحه وز... و... و... الذي ينفعني مدحه هو الله والذي يضرني شينه وذمه هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض ونواصل العباد بين اصبع بين ايه بين اصابع الله عز وجل بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى باذن اول حاجه عملها السلف الصالح عرفوا في دار اخره في جنه وفي نار نخلص العمل لله ما حدش فينا يعمل العمل ده ابتغاء مرضات لا انسان ولا عبد ولا اي انسان كائنا من كان فليس هناك معبود بحق الا الفاطر الا الخالق الا الخالق جل جلاله الاول حاجه سلفنا صالح كانوا بيقولوا عشان احنا كمان نقلدهم خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور خد بالك فلما كنا أنا عارف إن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم اللي اتعلموا وتربوا بين إيدين النبي ده إحنا حتى لما نفهم القرآن والسنة بنفهمها بإيه؟ إحنا إحنا لما نتبع منهج النبي عليه السلام بنتبع إيه؟ قرآن وسنة بفهم سلفنا الصالح بفهم إيه؟ سلف الأمة هم دول اللي فهموا هم دول اللي حضروا نزول الوحيين القرآن والسنة النبعين الصافيين اللي حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض يبقى أخويا وحبيبي أول حاجة نتعلمها من الدار الآخرة نحن نخلص نية لله في آخرة آه في حساب بين إيدين ربنا أيوة وخد بالك من حاجة الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هتقول لي بعملها ابتغاء مرضات الله والله وأخلصت نية لله دع كل هذا لله أنا لا أحكم على نيتك النية دي فين في القلب والقلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلب ده ظبطت نيتك آه من الذي يعلم ذلك الله فاطر السماوات والأرض يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى إيه السر وإيه أخفى السر ما أضمرته أنت الآن في صدرك حاجة كده مخبيها مين اللي يعلم هذا السر الله طب وإيه اللي هو أخفى من السر ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت بعد ثلاث سنين هتفكر في الامر الفلاني في المكان الفلاني في الوقت الفلاني فالذي يعلم هذا هو الله حاجة انت لسه ما فكرتش فيها اصلا ورغم ذلك لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى سبحان الله اخلاص النية لله سبحانه وتعالى انا اعمل العمل ده ابتغاء مرضات الناس ليه هم ناس هينفعوني في ايه ولا هيضروني في ايه اه نحن نتحبب ونتواد ونتواصل و و و لكن عند العمل الصالح لابد ان ابتغي بعمل هذا وجه الله سبحانه وتعالى وهو ده اللي عمله سلفنا الصالح انهم اخلصوا النيه لله وذاك ربنا مكن لهم في الارض واكرمهم واعلى قدرهم واعلى شانهم وقال جل وعلا عن سلفنا الصالح من الصحابه رضي الله عنهم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه الله اكبر ايه المنقبه العظيمه دي رضي الله عنهم ورضوا عنه اي نعم يبقى أول حاجة إخلاص النية لله تاني حاجة أنهم كانوا يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا معنى إيه؟ عايزين نقدم موازنة ما بنقولش يا جماعة نبقى نقبل على الدنيا قوي ونسيب الآخرة وما بنقولش نقبل على الآخرة قوي ونسيب الدنيا مش هنتدروش إنما نعمل إيه؟ نوازن نوازن نجري في في امور الدنيا ونسعى في امور الدنيا ونحاول بقدر الامكان نحقق الكفاف ونعيش عيشه بسيطه وجميله لكن في نفس الوقت لا ننسى آخرتنا وفي نفس الوقت حتى ونحن نسعى للدنيا نحتسب خطانا في الدنيا للآخرة أنا هاكل شيء طبيعي عزمت واحد صاحبي عشان ياكل معايا وهناكل من طبق واحد فأنا باكل بنية بنية إن إن الأكل ده يعيني على طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى الأكل نفسه عبادة قول اللي قدامي قاعد ياكل عشان بيشبع عايز يشبع وخلاص وهو نفس الصحن وهو نفس الأكل وهو نفس الشخص قاعد قدام شخص تاني ودوت يكتب له الأكل ده عبادة والتاني يكتب له الأكل إيه؟ أكله خلاص واحد تاني واخد ولاده عشان يتفسحوا في مكان ما فيهوش مخالفات شرعية وأخ تاني واخد ولاده برضه في نفس المكان لكن هذا يحتسب إدخال السرور على أولاده وعلى زوجته وإن هو يتقوى بهذه المباحات على طاعة رب الأرض والسماوات يكتب له عبادة والتاني بيتفسح وخلاص خدت بالك المسألة عاملة ازاي فيكتب لهذا أجر ولا يكتب لهذا أي شيء هكذا حولوا العادات إلى عبادات أنا هنام كده كده هتنام عشان تستريح لكني أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي أحتسب إن يا رب أنا لو صح دلوقتي هقرأ قرآن هذكرك يا رب هصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم هقوم أصلي ركعتين هطلب العلم هفعل أي شيء فيكتب لك في نومك ما كنت تنوي الله ده انت لو نويت قيام الليل ونمت وغلبتك عيناك وانت صادق النية يكتب لك قيام الليل رغم ان انت كنت نايم وكان النوم صدقة من الله تصدق بها عليك كما اوردنا في الحديث عندما تكلمنا عن اين نحن من قيام الليل يبقى اذا سلفنا الصالح كانوا يؤثرون ويقدمون اعمال الاخرة على اعمال الدنيا هعمل ايه هقوم اصلي دلوقتي اه الصلاة خير من النوم ما ينفعش انام حي على الصلاة حي على الفلاح ما ينفعش ابيع واشتري ما ينفعش اعمل اي حاجه غير الصلاه يبقى لازم وقت ما اسمع الله أكبر الله أكبر على طول الله أكبر من الدنيا وما فيها ارمي اللي وراك وقوم وخش على بيت ربنا وخش صلي واحنا قلنا يا جماعة عايزين الدار الأخيرة تحركنا عايزين نتحرك بجد أنا عايز اللي بيتفرجوا على الدار الأخيرة يتحركوا للدعوة إلى الله مش مسألة إن أنت تعبد ربنا وبس أنا عايزك تتحرك لدعوة الكون كله وافتكر كلمة ربيع بن عامر حينما قال لرستم لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة الله أكبر دي وظيفتك يا مسلم وظيفتك تيجي تعبد ربنا وتعبد الكون لله عشان تروح الآخرة تلاقيها ما شاء الله تلاقي الدنيا كلها لا تساوي لا تساوي ربع خردلة من النعيم الذي ينتظرك في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى اتحرك اتحرك واشتغل سجل دروس الدار الآخر دي وزعها على جيرانك وعلى أصحابك في الشغل دل الناس على الخير الدل على الخير كفاعله اتصل باصحابك زي ما بتبعت مسجات ما تنساش مسرحيه الميلاد وبكره ماتش الاهلي وبعده ماتش ليفربول وبعده مش عارف ايه اشتغل لله سبحانه وتعالى قول له ما تنساش النهارده درس رحله الى الدار الاخره اقعد اسمع كلمتين يذكروك بالله سبحانه وتعالى ويذكروك بالدار الاخره واليوم اللي هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى امسك السيدات وزعها كلم الناس عن الصلاة كلم الناس عن العبادة ذكر الناس بالله قول للناس يا جماعة اذكروا ربنا صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بالقرآن هات مصاحف واديها لاصحابك هدية قول له بالله عليك اقرأ في هذا المصحف وإن لم تقرأ فيه فأعطيه لغيرك تحرك تحرك خلي حياتك كلها طاعة لله سبحانه وتعالى عمر حياتك وعمر الكون ده كله بالحب وبالطاعة وبالعبادة وبالإيمان كل ده في ميزان حسناتك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها معقول نسوي بين ده وبين ده لا يمكن لابد ان انت يكون ليك نور في الدنيا عشان يوم ما تيجي على الصراط تلاقي النور اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله حينما نتحدث عن الصراط وعن يوم القيامه ان شاء الله تسمعوا حاجات اعجب من الخيال يبقى تاني حاجه انهم كانوا يؤثرون اعمال الاخره على اعمال الدنيا والدليل على كده ان هم سمعوا من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حبيبك اللي هيشفع لك يوم القيامه لازم تصلى عليه صلى الله عليه وسلم انه قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح من كانت الاخره همه الله تحس كده باستغراق الكلام بيستغرق حياتك من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهو وهي راغمه الله يعني انا لما اطلب الاخره تجيني الدنيا والاخره طبعا طب ولو طلبت الدنيا لا هتجيلك لا دنيا ولا اخره خد بالك الموضوع خطير جدا ورب الكعبه يا جماعه بحاول ابسط الموضوع قدر الاستطاعه الا فالكلام عن الدار الاخره مخيف بس انا بتكلم عنه بشكل كده ايه يعني عايزين نحفز النفوس وفي نفس الوقت مش عايزين نيأس حد من رحمه ربنا عايزين نقبل على الله عايزين شباب الأمة يقبلوا على الله البنات اللي مش لابسة حجاب إن شاء الله من النهاردة بكرة هكون لابسة حجاب ونازلة بالحجاب إن شاء الله الشاب اللي مش بيصلي هصلي اللي بيعق أم أبوه الآن هبوس إيديه إيدين أبوه وإيدين أبوه وإيدين أمي إن شاء الله اللي بياكل حرام من بكرة مش هاكل إلا الحلال اللي واكل فلوس الناس هرجعها من بكرة إن شاء الله اللي اللي يعني عايزين نتغير عايزين الدار الاخره تحركنا تغيرنا من جوه تخليني انسان تاني خالص بالمره تخليني انسان زي ما النبي أمرني قال فعليكم بسنتي واحد مش على هدي النبي واحد بيتخلق بأخلاق النبي لما سئلت أمنا عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي قالت للسائل هل قرأت القرآن قال ما بين دفتيه من الجلدة للجلدة قالت كان خلقه القرآن الله اقرأ القرآن أخوي وحبيبي مش عايزك تقرأ القرآن وهمك كله انك تخلص الجزء الورد بتاعك عايزك تقرأ ولو آية ورددها وافهمها لما تقرأ مثلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لما تقرأ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما تستشعر نعمة ربنا وبيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لما تقرأ هذه الآيات وتستشعر الآية ديت لو عشت معاها الليلة كلها انت ربحان غير ان انت تقرأ مجرد بتجيب اول جزء عشان تجيب اخره عشان بس يتقال مجموعة حسنات هو هو ربنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم ليه ما قالش والى حسناتكم بس موضوع الحسنات وان كانت تشغلنا لكن الذي يشغلنا أكثر من انشغالنا بالحسنات هو الفوز برضوان رب الأرض والسماوات وإلا يا إخواني ففي ناس هيجوا يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن ففزع الصحابة فقالوا أمسلمون يا رسول الله قال بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل لكن كانت في مشكلة عندهم يا جماعة ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أمام الناس هم أفاضل هم ناس مطيعين لله هم ناس من أشرف ومن أفضل الناس لكن إذا أغلقت الأبواب وإذا أغلقت النوافذ والسطور حاربوا الله وبارزوا الله عز وجل بالذنوب والمعاصي وصدق من قال وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيه محتاجين نتذكر اليوم ده يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة الثاني بقى ومن كانت الدنيا همه الناس اللي مشغولين ليل ونهار بالفلوس بالدنيا حلال حرام مش فارقة في ناس كده بكل أسف ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها اوعى تحسب أخويا وحبيبي ان انت شاطر لدرجة ان انت قاعد عمال ليل ونهار تحسبها وتظبطها تقول ده انا احط القرش يجيب 100 اوعى تحسب ان ده بشطارتك لا لا لا والله ده انت لا يمكن ان انت تحتال على الله عز وجل في الرزق ابدا لو ربنا ما قدرلكش الرزق ده مش هتاخده ولو ربنا قدره ما حدش في الدنيا يقدر يمنع عنك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الرزق ده خلاص أمره يعني الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف, بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والحديث رواه مسلم يبقى الرزق مقدر وفي السماء رزقكم وما توعدون ولذلك لما سألوا الحسن لماذا كيف لا تحمل هم رزقك قال لأني علمت أن رزقي لن يأخذه غيري خلاص ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون آه الرزق في الأرض لكن مقادير الرزق في السماء فإن أردت أن تفتح لك خزائن الأرض فعليك أن تسأل من في السماء جل جلاله يبقى إذن كانوا يخافون وكانوا يؤثرون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا رقم ثلاثة من حال سلفنا الصالح كانوا يشعرون بالتقصير رغم أعمالهم الله أكبر عبادة صيام قيام ليل ذكر لله سبحانه وتعالى حضور مجالس علم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكاء خشوع إخبات توكل على الله إنابة توبة كل الأعمال دي كلها كانوا يشعرون بالتقصير والخوف حتى يقول عمر عمر بن الخطاب فاروق الأمة والله لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر يقول أبو بكر الصديق صديق الأمة الأكبر يقول لو نادى يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله أبدا تخيل حضرتك لما الصحب الكرام الأفاضل دول كلهم كانوا يخافون يخافون يوما يوما عبوسا قمطريرا يخافون من هذا اليوم الطويل الشديد وأنت لا تخاف إزاي إزاي من لك بالأمان من لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا انتهيت فين حياتك فين فين حياتك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنت كنت أول المسلمين أنت سابقت أحد في طاعة ربنا أنت لبست حجاب قد- قبل حد أنت صليت قبل ما أي حد في حتتك كلها يصلي أنت تركت الحرام قبل ما غيرك يتركه فين المسابقة وفي ذلك فليتنافس فليتنافس المتنافسون شوف ربنا ما يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سمى يوم القيامة بالغد بكرة وهو ده قول علي بن أبي طالب لما بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ده مش حديث واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني ايه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني ما تستعجلش في مسألة الدنيا اللي مش هتقدر تتحصل عليه السنة دي تقدر تتحصل عليه بكرة مفيش مشكلة إنما الآخرة لا الحق نفسك عليك صلاة لازم تقوم تصلي دلوقتي ما ينفعش تأجل الصلاة لأنك ممكن تموت عليك فلوس روح سد الفلوس ممكن تموت قبل ما تسد الفلوس عليك عليك عليك الحق نفسك فدين الله أحق بالقضاء إن أنت تقضي دين الله عز وجل أحق من أي شيء خدت بالك فشوف المولى عز وجل بيقول ايه اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مع انه صدر الخطاب في اول الايه بانه بيكلم اهل الايمان بيقول يا ايها الذين امنوا وبيوصيهم بالتقوى وبيذكرهم ان الاخره قريبه جدا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامه ال- ال- الناس ال- ال- الكفار والمنافقين والناس ال- التعبانين اللي اللي بعاد عن طاعه ربنا شايفين يوم القيامه بعيد يقول لك يا عم عايش النهارده موتنا بكره احنا فين ويوم القيامه فين ما هو اذا مات العبد قامت قيامته والحديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا اذا مات العبد قامت قيامته خلاص انتهت خدت بالك انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يبقى واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تاني ان الله خبير بما تعملون انت بتعمل العمل من الذي يطلع عليك الله الله هو المطلع عليك يبقى رقم واحد من أحوال سلفنا الصالح كانوا يخلصوا العمل لله تاني حاجة يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا ما أنا عايز نعمل زيهم بالظبط أنا مش بحكي حكايات عن السلف بقول كان يا مكان لا ده أنا بقول لك هم لما سمعوا عن الدار الآخرة عملوا الحاجات دي عملوا عشر حاجات هقولهم لك في عجالة أول حاجة أخلصوا النية لله ما حدش في الدنيا يستحق إن إحنا نتوجه بالعمل ليه مين يستحق من الذي يستحق العبادة من دون الله فهو فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كيف نتوجه بعبادة لغير الله ازاي اروح اقول مدد يا فلان ازاي استغيث بواحد ميت ازاي اطلب المدد من واحد ميت ازاي انذر واقدم النذر لواحد ميت ازاي اسبح لواحد ميت فصل لربك وانحر لا تنحر إلا لله سبحانه وتعالى من ذبح لغير الله فقد أشرك إذا المسألة مهمة جدا مسألة خطيرة مسألة عقيدة ولن تعود الم... لن تعود العزة للأمة والمجد الأمة إلا بعودة العقيدة مرة أخرى هؤلاء اليهود ال- ال- الملاعين الذين يسبون النبي ليل نهار ويقتلون المسلمين ليل نهار إيه اللي خلاهم يتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نفسنا أحوالنا مع سنة النبي تبكي والله تدمي القلوب أهو جاي لنا المولد النبوي الشريف صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم احنا احوالنا كمسلمين ايه مع مع ميلاد هذا الرجل العظيم اعظم رجل شهدته ال- الارض كلها صلى الله عليه وسلم احوالنا ايه مع سنه النبي فين احنا اين نحن من هدي النبي لما تخ... لما خذلنا سنه النبي تجرأ اليهود على على هدي النبي انما لو احنا النهارده قلنا ايه واحنا قبل كده قلنا الكلام ده اكتر مره لو قابلت النبي هتقول له ايه هتقول له ايه لو قال لك عملت ايه في سنتي عملت ايه في في القرآن قدمت ايه لديني هتقول له ايه لو النبي قال لك قدم لي هدية للادي قدم لي هدية هديتك ايه للنبي احنا قلنا بكده منهم اللي قالت هتحجب هدية للنبي هديتي للنبي عليه الصلاة والسلام هتحجب ومنهم اللي اللي قال هصلي ومنهم اللي قال ان شاء الله ارد المظالم ومنهم اللي قال هعمل وهعمل وهعمل محتاجين قدموا قدموا ولت- ولتنظر نفس ما قدمت لغد يبقى اول حاجه يخلصون العمل لله ثاني حاجه يؤثرون ويقدمون اعمال الاخره على اعمال الدنيا ثالث حاجه يخافون من التقصير الاخره قلنا ان سلفنا الصالح لما عرفوا ان في اخره في يوم قيامه في جنه وفي نار احوالهم كلها اتغيرت اخلاص نيه لله ان هم يقدمون ويؤثرون اعمال الاخره على كل اعمال الدنيا في الن- الحاجه الثالثه انهم يخافون من التقصير خايفين يكونوا قصروا في حق الله سبحانه وتعالى رابع حاجه ان يشعرون ان اعمالهم ضئيله على الرغم من كثرتها ما شاء الله قيام وعبادة وصيام وإخلاص نية لله و- وتقوى لله وبذل وعطاء وجهاد في سبيل الله وبذل الأرواح والأموال وكل ده ويشعرون بأن أعمالهم قليلة ليه؟ سمعوا حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند جيد لو أن رجلا اسمع الحديث ده عجيب قوي لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت في طاعة الله أو في مرضاة الله لحقره يوم القيامة لو ان واحد من يوم ما اتولد لحد ما مات لحد ما مات واخد بالك فضل حياته كلها بيجر نفسه على وشه في طاعه الله تخيل لو شاف كل العباده ديت يجي يوم القيامه يحتقر العباده دي يقول هي دي عباده تليق بجلال الله سبحانه وتعالى فاكر حضرتك لما كلمتك عن الإسراء والمعراج وإن النبي صلى الله عليه وسلم شاف يوم القيامة أو شاف في ليلة الإسراء عفوا شاف في ليلة الإسراء والمعراج شاف ملائكة سجود لله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة اللي هم مخلوقين قبل خلق آدم عليه السلام يفضل ساجد أو الملائكة دي يفضلوا ساجدين لله سبحانه وتعالى منذ أن خلقوا وإلى أن ينفخ في الصور يوم القيامة وإذا بهم يقومون عند نفخ في الصور ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لك أن تتخيل حضرتك هو الملك ساجد لله من يوم ما اتخلق لحد يوم القيامة ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك أنا بأهدي الكلام ده اللي لسه مصلي العشاء يقول الحمد لله لسه مديله حقه لا مش حقه حق ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفضل حياتك كلها ساجد لله سبحانه وتعالى بتبكي بين يدي الله بتنكسر لله ويبقى ما وفيتوش عشر معشار حقه سبحانه وتعالى حق الله اعظم من ذلك بمليارات المرات والله شوف هو اللي قال كده سبحانه وتعالى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يبقى طاعتنا ما تنفعش ربنا ومعصيتنا لا تضر الله عز وجل إنما الطاعة تنفعنا نحن والمعصية تضرنا نحن فمحتاجين إن احنا فعلا نقبل على الله سبحانه وتعالى يبقى إذا يشعرون بقى أن أعمالهم ضئيلة خد بالك أنا بقول الكلام ده والقيه على أرض الواقع لما أقول لك السلف كانوا بيخلصوا يبقى أنت لازم تخلص لما أقول لك إن هم بيؤثرون آه، أعمال الآخرة على أعمال الدنيا يبقى لازم أنت تؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا ما تجيش واقف في محلك وتسمع حي على الصلاة وتطنش لا لازم تروح تصلي ما تجيش تسمع يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وتقول مش هلبس حجاب ما ينفعش لابد أن تؤثري أعمال الآخرة على أعمال على أعمال الدنيا طيب الحاجة الثالثة إن هم كانوا يخافون من التقصير أنت كمان تخاف ده أنت من باب أولى بقى ده هم كانوا عايشين مع النبي اللي كان بيغلط منهم النبي يقول له لا صحح الغلط بتاعتك ده ده كده ممكن تخش النار لا الحق نفسك فلان أ- أ- أخ- اخطا وتاب النبي يبشره بتوبه الله عز وجل عليه وهكذا يبقى انت لازم ان تشعر ايه ان تشعر بال- او ان تخاف بالتقصير من التقصير رابع حاجه ان انت تشعر بان اعمالك ضئيله اوعى اخويا وحبيبي تغتر بعملك مهما جودت العمل احفظ الكلام الغالي ده مهما جودت العمل وحسنت فلن تدخل الجنة ورب الكعبة والله لن تدخل الجنة إلا برحمة الله تسمع حديث حبيبك بس صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته نفض يديك من عملك وإن جودته وحسنته مهما عملت قيام ليل صيام نهار مهما فعلت واحنا ذكرنا قبل كده هذا الأثر الذي نذكره استئنافا استئناسا وليس ولا نذكره آه، استدلالا لا نستدل بهذا الأثر وإنما على سبيل الاستئناس أن الرجل الذي عبد الله عز وجل 500 عام فلما جاء به يوم القيامة قال له جل وعلا ادخل الجنة برحمتي قال ب- ادخل الجنة آه، برحمتي قال بل بعدلك أنا عبدتك 500 سنة محدش عمل اللي أنا بعمله قال له لا, لا برحمتي قال لا بل بعدلك فأمر المولى عز وجل ملائكة أن يحضروا نعمة البصر فقط في كفة وأن توضع أعمال ال- هذا العبد القيام والصيام والعبادة والذكر والخشوع والبكاء 500 سنة في كفة فرجحت كفة البصر نعمة البصر فقال جل وعلا برحمتي أم بعدلي قال بل برحمتك يبقى أنت مهما عملت ومهما جودت من عملك فوالله لن تدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى رقم خمسة ولما أقول لك السلف كانوا بيعملوا يبقى أنت لازم تعمل كانت قلوبهم رقيقة جدا ودموعهم قريبة جدا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عينان لا تمسهما النار أبدا وكان من بينها عين بكت من خشية الله بل وأخبر النبي كما في الصحيحين إن من ضمن السبعة الذين سيكونون في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ففاضت عيناه بل وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن وأصل الحديث في الصحيح لكن هذه رواية الترمذي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش عمر بن الخطاب في وشه خطان أسودان عمرك شفت دموع حفرت خطين في وش إنسان خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله يسمع رجل وهو بيقرأ قول المولى عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيسقط عمر من على حماره أو من على حصانه خد بالك ويبكي بكاء مريرا ويقول قسم حق ورب الكعبة ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس أي يزوره الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة مري أبا بكر فليصلي أو مروا أبا بكر فليصلي بالناس فتقول عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله مر عمر أؤمر عمر أن يصلي فإن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه من كثرة بكائه من خشية الله بكاء بكاء بكاء ناس قلوبها حضرة مش النهارده تسمع تلاقي واحد بيبكي يقول لك هو في رجاله بتبكي ايوه طبعا ده الرجاله هم اللي بيبكوا بيبكوا من خشيه الله مش بيبكوا على دنيا مش بيبكوا على ألف جنيه راحت ولا على وظيفه راحت ولا على اي حاجه انما بيبكوا من خشيه الله سبحانه وتعالى الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ان القلب حينما يحصل له عمليه الوجل تجد العين على طول بتذرف الدموع قلوب خاشعة ف- ف- فينعكس ذلك على كل جوارح العبد أنت تعرف إذا كان القلب خاشعا من حال الجوارح واحد واقف بيصلي وعينه على الأرض ومنكسر وفي غاية الخشوع والإخبات تعرف إن القلب خاشع واحد واقف بيصلي عمال بيعدل في غطرته عمال بيعد اللي في جيبه وبيبص في ساعته يقينا القلب مش خاشع هذه قرينة تدل على إن القلب ده لا يمكن يكون خاشع إنما ولذلك أنت لما بتكون إنسان بتبكي من خشية الله دموعك حاضرة فالقلب حي والقلب حاضر لابد أن تفهم هذا جيدا ولذلك سبحان الله شوف ربنا بيقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته لو القلب قسي لو القلب اتجمد لو القلب ما بقاش فيه خشوع ما تخافش ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي قلبك مرة أخرى ولو كان قلبك مريض قادر ربنا أنه يشفي أمراض القلب مرة أخرى يبقى اذا كان قلوبهم رقيقة يبقى معناها إيه؟ أنت كمان خلي قلبك رقيق خلي دمعتك حاضرة خليك حاسس بآيات القرآن خليك حاسس بكلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم خليك لما حد يذكرك بالله سبحانه وتعالى تتذكر وتخشى وتخشع سبحان الله والله أذكر أن أخ حبيب ليا والله بحبه في الله ربنا يحفظه ويعلي قدره مجرد بس م- يعني أبدأ بس أكلمه أذكره بالله والله العظيم ورجل ليس يعني لا طالب علم ولا هو شيخ ولا أي حاجة رجل بسيط جدا والله وابص الاقي في ساعتها على طول دموعه دي على خده سبحان وكل لما اكلمه الاقي دموعه على خده في ناس قلوبها حاضره في ناس حياتها كده حياتها كلها لله لا ينسى الله عز وجل لما اتكلمنا عن انواع الذكر لله سبحانه وتعالى قلنا خمس انواع لكن قلنا ان الامام ابن القيم قال واعلى واجل انواع الذكر ان يكون الله منك على بال دائما اللي هو معنى قوله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا الله يبقى خامس حاجة قلوبهم رقيقة ودموعهم حاضرة طيب سادس حاجة من صفات بقى السلف الصالح لما عرفوا ان في دار اخره عرفوا ان في جنه وعرفوا ان في نار كان احدهم اذا وقع في ذنب يسرع الى التوبه فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا عن سمات التوبه في حياه الصحابه قلنا ايه قلنا كم سمه يا جماعه خمس سمات اول حاجه تعظيم الذنب يا خبر ابيض انا اذنبت وعصيت ربي جل وعلا شوف بلال بن سعد بيقول ايه لا تنظر الى صغر المعصيه ما تبصش للمعصيه انها صغيره ولكن انظر الى عظمه من عصيت انت عصيت الملك الملك جل جلاله سبحانه وتعالى شوف ايه انس بن مالك يقول للتابعين انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات من المهلكات ما تبصش علينا تقول لي يعني هي الذنب ده اللي هيودينا النار ده حتة بص على الماشي كده ده حتة سيجارة على الماشي ده بس قاعد على الماشي ده, مش- ده سهرة على الماشي ولا تدري لا تدري رب معصية عياذا بالله قد تكون صغيرة وتعظمها استهانتك بجناب وجلال الله سبحانه وتعالى ان انت ممكن تيجي عياذا بالله تلاقي واحد بيرتكب كبيره بيشرب خمر وتقول له توب الى الله عز وجل والخمر هو يقول لك ايه ده هي الخمر حرام طب بسم الله الرحمن الرحيم فهذا عياذا بالله قد يقع في الكفر ب- باستهانته بجلال الله وجناب الله سبحانه وتعالى والتاني يقول لك هي الخمر حرام اه ادعي لي ان ربنا يكرمنا وبطلها هذا مرتكب لكبيره فتتخيل ان ممكن الصغيره تتحول الى كبيره والكبيره ممكن تتحول الى شرك بل والكبيرة أيضا قد تكون صغيرة إذا كان الإنسان فعلها وتاب إلى الله عز وجل وأخلص النية لله سبحانه وتعالى وشعر بأنه هو ارتكب جريمة شوف قد إيه ارتكب جريمة وعايز يتوب إلى الله سبحانه وتعالى شوف قد إيه فإذا الإنسان محتاج إن هو فعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان ان انت تخاف مقام ربنا سبحانه ان انت تخشى تخشى الحق جل وعلا يبقى اذا اذا وقع احدهم في ذنب كان يسرع الى التوبه ده اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه احنا قلنا اللي ايه تعظيم الذنب تاني حاجه عدم تبرير الذنب ما بقولش اصل انت ما تعرفش انا عصيت ربنا ليه اصل انا عصيت ربنا عشان انا عندي مبرر بيقول كذا انا بصيت على البنت ديت عشان اتامل بديع خلق الله انا رحت المصرف الفلاني ده عشان احنا لما بنشوف البحر بنسبح بحمد الله انا آه، آه، بتعامل بالربا علشان بس مجرد بس ان انا بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل مش عارف ايه انا وهكذا انا مش هلبس حجاب عشان بس اتجوز انا مش عارف وهكذا ان انت ما تبررش الذنب ده مصيبه الذنب لوحده مصيبه وتبرير الذنب مصيبه اعظم من الاولى ثالث حاجه ان هم ما كانش عندهم ياس ولا قنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى لما واحد فيهم يذنب عنده حسن ظن بالله ان انا لما اتوب ربنا هيتوب عليا شوف دي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون خد بالك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم آه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو لو لو لو, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة ما عندهمش يأس ولا قنوط من رحمة ربنا ت- رابع سمة من سمات التوبة عند الصحابة المسارعة إلى التوبة أذنب النهاردة يتوب النهاردة مش هأذنب النهاردة يوم الاثنين أتوب يوم الجمعة ما أنا ممكن أموت يوم الثلاث وممكن أموت دلوقتي يبقى إذا المسارعة إلى التوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم مسابقة إلى وتوبة إلى الله عز وجل آخر حاجة إتباع السيئة الحسنة ان انا لما اعمل سيئه اتبعها بالحسنه ليه لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن يبقى اذا وقعت في ذنب فتوب الى الله شفت قد ايه دار الاخره بتظبط لنا حياتنا ازاي اول حاجه هنخلص النيه لله تاني حاجة هنؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا تالت حاجة هنخاف من التقصير لأن احنا نقصر في حق الله رابع حاجة هن... هنشعر بأن أعمالنا ضئيلة وقليلة جدا خدت بالك آه، خامس حاجة هتبقى قلوبنا رقيقة جدا ودموعنا حاضرة إن شاء الله وهنشعر كده بال... بال- بالانكسار والذل بين يدي الله سادس حاجة لو وقعنا في ذنب إن شاء الله هنتوب سابع حاجة كانوا يخافون من الرياء تخيل سيادتك ان الواحد من سلفنا الصالح كان ممكن يصلي قيام الليل سنوات طويله وزوجته لا تدري هتقول ازاي لا تدري هو مش كان بيصحيها ايوه كان بيصحيها بس لما كان هو يقوم يصلي الأول كان يقوم يتسحب من بين ايديها كده ويقوم يتوضى ويصلي ويصف قدميه بين يدي الله ويقوم يصلي ويبكي ويخشع وبعد كده يروح مصحيها وهي لا تدري ويقول لها انا يعني انا لسه بصحيكي علشان نصلي مع بعض تخيل الواحد فيهم كان يبكي بجوار زوجته من خشية الله سبحانه وتعالى وزوجته لا تدري تخيل حضرتك ان كان الواحد فيهم كان يصوم ولا يدري اهل بيته انه صائم كان يروح الشغل ياخد معاه الفطار عشان يفطر وهو في الشغل فياخد الفطار فيتصدق بيها على رجل فقير ويفضل قاعد ويجيب الغدا بتاعه ويروح قاعد لحد المغرب فيفطر هناك واخد بالك ويرجع وزوجته عارفه ان هو فطر واتغدى وجاي يتعشى فما تعرفش ان هو كان صايم فكان يصوم من وراء اهل بيتي وكان يأمرهم بالصيام لكنه كان يفعل أشياء أكثر وأكثر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وكانوا بيخافوا أو أو من الرياء ليه؟ لأشياء كتيرة جدا لأن النبي أخبر كما في الصحيحين واللفظ لمسلم أخبر عن أول ثلاثة أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم احنا عايز يا جماعة أقول بالله عليكم اوعى حد يمل من ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستوعب كل احداث الدار الاخره ومش بنتسرع يعني انا ممكن اقول لك من النهارده تعالى نبدا بقى نتكلم عن سكرات الموت ونخش على القبر ونخش على الصلاه ونخش انا عايز نعيش ال- ال- الرحله لحظه لحظه عايزين نصحي القلوب اول حلقتين ثلاثه نخش بعد كده على الموت الخوف من من من, من سوء الخاتمه ال- الطريق الى حسن الخاتمه دخول ملك الموت والسكرات وهتحصل ازاي وز- وازاي الملائكه بتقبض الروح وبعد ما بتقبض طب في رحلتين في رحله السعداء وفي رحلة الأشقياء هنذكر دي في حلقة لوحدها والتانية في حلقة لوحدها وبعد كده دخول القبر والقبر ده إما أن يكون روضة إما أن يكون عياذا بالله حفرة من حفر النيران هنتكلم في حلقة كاملة فقط عن نعيم القبر وحلقة كاملة عن عذاب القبر هنوازن بين المسائل هنتكلم بعد كده عن البعث والنشور وازاي الاجساد دي هتنبت وتنمو مره اخرى وازاي نخرج ونوصل لحد ارض المحشر يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة ترن الإبرة في أرض المحشر تسمعها ليه؟ حدش يقدر يتنفس حدش يقدر يتكلم إن يوم يوم صعب جدا يوم عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم إيه اليوم دوت يا رب يوم يقوم الناس لرب العالمين تقف في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ملساء أرض مستوية لا فيها شجر ولا حجر ولا مضر ولا بيت ولا أي شيء تختبئ وراءه كل الناس يبعثون في طول واحد مش هتستخبى ورا حد وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا سبحان الله إذا الكل سيبرز وهيكون واضح لا يخفى لا يخفى على الله عن الله عز وجل منا خافية أبدا الكل واضح وبادي والمولى عز وجل حينما ينادي عليك المنادي أين فلان ابن فلان قد يشتبه اسمك مع 30 ألف اسم اسمك أحمد محمد السيد في 30 ألف واحد اسمهم أحمد محمد السيد مثلا لكن الله عز وجل يلقي, يلقي في روعك أو في روعك إن أنت المقصود إذا بك تقول ماذا تريدون يا ملائكة الرحمن فيكونون أقبل على عرش الواحد الديان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اللي انت كنت بتتحامى فيهم في الدنيا مش هينفعوك اللي انت كنت بتساندهم وبيساندوك على الإجرام وعلى البعد عن الله وعلى ظلم العباد وعلى وعلى وعلى مش هيفيدوك خدت بالك الكل سيتبرأ من الكل حتى أهل الطاعة سيفرون من أهل الطاعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليه يا رب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نفسي نفسي ده كلام الأنبياء مش كلامنا احنا ده هم الأنبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول نفسي نفسي وإنما يقول أنا لها أنا لها ويقوم ليشفع الشفاعة العظمى المقام المحمود يشفع الشفاعة لأهل المحشر جميعا وسمي المقام محمود لأنه يحمد من جميع الخلائق المؤمن والكافر ليه؟ عشان بدء الحساب الشفاعة لبدء الحساب المقام المحمود لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة سمعوا كلام النبي عليه السلام كما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة يا الله ده موضوع صعب قوي ثلاثة الثلاثة دول منين هل من اليهود أم من المجوس أم من النصارى أم من آه، ال- البوذيين أم من عباد البقر أم من مين بالظبط تخيل إن هم مسلمين وموحدين لكن مشكلتهم إن هم كانوا بيحبوا الشهرة عايزين يتلمعوا وده هدية لكل إنسان بيتصدى ويتصدر للدعوة ولا يريد بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى بنقول له الأولى إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى لأن ما حدش هينفعك من البشر ملايين الناس اللي قاعدين قدامك وبيحبوك وبيثنوا عليك والله لن ينفعوك وأنت قادم وواقف بين يدي الله جل وعلا فالنبي بي- بيذكر ثلاثة يا جماعة الثلاثة دول بيعملوا أعمال جليلة جدا وعظيمة جدا والله واحد فيهم رجل عالم عالم في القرآن وعلم القراءات وعالم جليل في علم الدين والتاني رجل متصدق ومنفق والتالت بيجاهد في سبيل الله في حد أحسن من كده ورغم ذلك لو لو لم يخلصوا النية لله لكانوا أول من تصعر بهم النار يوم القيامة النار اللي لما هنيجي لوصفها انا ما ما والله لا ادري كيف سنتكلم عن النار يعني حينما ت- يعني حينما تعرف عن النار ما اعرفه والله العظيم يتفطر قلبك الما وحزنا و- وتحس ان انت عايز تبكي الدماء بدل الدموع على احوال اهل النار ربنا يعافينا ويعافيك نار اوقد عليها الف عام حتى ابيضت والف عام حتى احمرت والف عام حتى اسودت فهي الان سوداء يلقى فيها حجر حجر من على شفيرها يصل إلى قعرها بعد سبعين سنة حديث كلها صحيحة والنار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وفي رواية أحمد يقول هي جزء من مئة جزء من نار الآخرة قالوا يا رسول الله والرواية عند مسلم وإن كانت نار الدنيا لكافية ده احنا لو هنتعذب في نار زي الدنيا دي كفاية قوي علينا قال ولكنها فضلت عليها بت- بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها فلك أن تتخيل إن أول من تسعر بهم النار التلاتة دولت مش تلات أشخاص دول تلات أنواع أول واحد قارئ القرآن فيؤتى به ويقف بين يدي الحق جل جلاله احفظ معايا الموقف ده اخويا وحبيبي عشان لو كنت محفظ قرآن او كنت محفظة قرآن استحضروا النية ما تتاجروش بكتاب ربنا سبحانه وتعالى ان اسوأ شيء انك تتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر عبدي انعمت عليك بكذا وكذا وكذا اديتك الصحة والعافية ونعمة البصر والذاكرة والعقل والحفظ علمتك القرآن حببت الناس فيك صدرتك عشان تكون عالم جليل ها عملت ايه في النعم دي كلها يقول يا رب قرأت القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته من أجلك الله عز وجل كما سبق أن قلت الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر السرائر اللي انت بتخفيها وبتضمنها في قلبك الله عز وجل شي- سيكشف المستور يوم القيامة سيكون يوم فيه فضائح عجيبة اللهم استرنا فلا تفضحنا يا رب العالمين اللهم امين فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر فيقول عبدي ماذا عملت بتلك النعم فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك فيقول جل وعلا كذبت ربنا مطلع على قلب هذا العبد بيقول له كذبت والملائكة تقول للعبد نفسه كذبت فيقول له جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ عشان الناس تشاور عليك يقول الله اكبر العالم الفلاني ده ما شاء الله ده حافظ الكتب التسعه حافظ حافظ الكتب التسعه ده ما شاء الله حافظ المتون وحافظ وحافظ وحافظ الا ليقال عالم او قارئ وقد قيل خدت حظك خلاص بقى كنت عايز ايه؟ كنت عايز شهره خدت شهره فلوس خدت فلوس وقد قيل فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم ده مين يا جماعة ده قارئ القرآن ده المحفظ ده الشيخ بتاعنا آه مع ان الراجل ده لو اخلص النية لله يا سبحان الله شوف القرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل ارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يا ده كان يبقى في منزلة آخر آية من آيات القرآن يعني قريب جدا جدا من الأنبياء والشهداء والصديقين ممكن يكون هو المنزلة اللي بعدهم على طول إيه ده ورغم ذلك لما فسدت بس النية حب ان الناس تقول ده شيخ او تقول ان هو كذا وكذا فكان اول من تصعد بيهم النار عشان كده بقول لاخواني وحبايبي بقول مش مهم ان انت تطلع على الشاشة وان انت ترسم نفسك وتتباهى على الناس عشان يقولوا ده شيخ لا لا لا ده انا عايز اكون تحت نعال المسلمين انا بتكلم عن نفسي أكون تحت نعال المسلمين وأكون خادم للمسلمين وأكون متواضع للمسلمين وأكون محسس الناس إن أنا مانيش عالم ولا داعية بس أنا أخوهم أو ابنهم ويكون عندي أفضل عند العباد وعند رب العباد سبحانه وتعالى مش طالع عشان أتمنظر ولا طالع عشان أتباهى ولا طالع عشان أقول للناس أنا العالم وأنتم اللي مش عارفين حاجة أنا المطيع وأنتم اللي ما بتوعوش ربنا انا انا لا لا لا ده انا طالع اقول لهم انتوا كلكم احسن مني وربنا استعملني عشان اوصل لكم الخير ده عشان انا اللي محتاج شويه حسنات لان انا فقير جدا جدا ومحتاج شويه حسنات دي المساله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا انا مش متخيل عالم عالم جليل وكون اول من تصعب بيه النار قارئ قرآن ختم القرآن كله ويكون أول من تصعر به النار مصيبة مصيبة وأي مصيبة بل, بل ثبت في الحديث آخر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل الرجل ده عالم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار بسرعة يترمي في النار فتنضلق أقتابه أمعاؤه تنزل من فمه ودبره فيدور معها كما يدور الحمار برحاه سلم يا رب سلم فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي كنتش بعمل بيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي ده الرجل الأولاني والرجل الثاني الرجل الثاني ده رجل متصدق منفق ما شاء الله بس مصيبته الكبيرة كان غاوي شهرة يروح يدفع في جريدة من الجرايد نص مليون جنيه يقول لهم اكتب لي في الصفحة الأولى تصدق المحسن الكريم العطاء الجواد ال ال ال بمبلغ كذا لباب ليلة القدر مثلا ويتكتب سطرين ثلاثة سطرين ثلاثة يضيعوا كل أمواله وكل حسناته لأنه حب إن يتقال عنه عمل يافطة على كل دير عامله ان ده سبيل لله خدت بالك وليه كل وليه تكتب اسمك اكتب اكتب سبيل وخلاص اكتب ادعو لصاحب هذا اي حاجه مش لازم تكتب الاسم بلاش اليفط يا جماعه الله يبارك فيكم بلاش اليفط بلاش واحد يروح يحج ويرجع يلاقي ملصقات على الحيطه حجه المبرور وذنبه المغفور يا حاج عبد الغفور مش لازم اليفط وال... وال... والحاجات دي كلها اعملها لله خبي عملك خلي ليك خبيئه من عمل صالح تنفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى فيؤتى بهذا الرجل فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول عبدي أتذكر نعمة كذا وكذا وكذا وكذا قال نعم درش ينكر ماذا عملت بتلك النعمة يقول ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه يقول كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله جل وعلا إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال جواد كريم وقد قيل خدت حظك يلا ترمى على النار التالت كان مجاهد رايح هيتقتل في سبيل الله واتقتل فعلا ولكن النية انه يتقال انه شجاع انه جريء وقد قيل فيرقى في النار عشان كده الصحابة كانوا يخافوا جدا من الرياء خدت بالك فاحنا برضو لازم نخاف من الرياء رقم 8 هقولها بسرعة و9 و10 عشان فاضلنا يعني تلت ساعة 10 دقايق دعاء و10 دقايق نقول فيهم الثلاث عناصر دولت كانوا يخافون من مظالم العباد الله الله في مظالم العباد يا مسلمون الله الله في ظلم من لم يجد له ناصرا إلا الله خد بالك إن الله يدافع عن الذين آمنوا اوعى اوعى تظلم حد إذا تد... إذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه ينتقم منك في أي لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم بيسيبه ويتمادى في ظلمه ويتمادى يتمادى حتى إذا أخذه لم يفلته وقال قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أنا خايف من الآخر خايف من إن في جنة وفي نار لا يمكن أظلم حد أتظلم أصبر واحتسب مفيش مانع إن أنا أحاول أدافع عن نفسي مفيش مانع إن أنا أحاول أرد مظلمتي لكن لا أتعدى إن الله لا يحب المعتدين خد بالك فاحرص كل الحرص أخويا وحبيبي واحرصي أختي الفاضلة ابعدوا عن مظالم العباد القعدات اللي, اللي اسمها في النهاية جلسات بين طلاب علم وتنقلب الجلسة فجأة من جلسة طلب علم إلى جلسة غيبة العالم الفلاني اتجوز وفلان اتطلق وفلان بقى معاه مليون وفلان بقى مش عارف ايه وفلان اصله غاوي شهرة وفلان كذا سيبكم من اعراض العلماء والدعاء سيبكم من اعراض المسلمين كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم اتدرون من المفلس عارفين مين المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج لكن عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا ضرب هذا سفك دم هذا أكل مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي طب خلصت حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك انك تخش النار عشان خاطره مين ده مين ده اللي غالي عندك للدرجه دي قلتها لك قبل كده اخويا حبيبي ان لو كان في حد في الدنيا اولى بان انا اغتابه يبقى ابويا وامي هي دول اغلى اتنين عندي في الدنيا لو هغتاب حد اغتابهم هم عشان هم ياخدوا حسناتي لكن ما فيش حد غالي عندك لدرجه ان انت تهديه حسناتك وتاخد سيئاته ولذلك النبي قالها واضحه جليه كوضوح الشمس في رابعة النهار كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم مش بكرة والله الحق نفسك حتى لا يأتي يوم القيامة فلا تعامل هناك لا, بالح... لا, لا بالأموال ولا بالدرهم ولا الدينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات خد بالك أخويا وحبيبي أنا خايف عليك فالصحابة لما عرفوا إن في آخرة خافوا من المظالم لا يمكن حد فيهم ابدا ابدا يقع في مظلمه ولو وقع على طول في ساعتها يتحلل من هذه المظلمه ويرد المظلمه لصاحبه فورا فانت اعمل كده رقم تسعة كان عندهم خوف وخشية عجيبة جدا من ربنا سمعوا قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج والإدلاج هو السير في أول الليل طب واللي يمشي يعني معناها ايه معناها ان انت تمشي بدري تقبل على ربنا بدري في مقتبل العمر ده مش معناه ان احنا بنيأس الناس اللي كبرت برضه ما فيش مشكله ابدا برضه بس ابدا بسرعه ابدا بسرعه بقول لك الدار الاخره شعار الدار الاخره اوعى تنساها علقه كده اكتبه وحطه في بيتك حطه في اوضتك حطه كده فوق التلفزيون وماذا اعددت لها في يوم قيامه يا رسول الله متى الساعه قال وماذا اعددت لها يبقى لازم تعد العدة لهذا اليوم اللي طوله خمسين ألف سنة ربنا يجعلهن إن شاء الله ما بين صلاة الظهر إلى العصر يبقى من خاف أدلج يمشي بدري ومن أدلج بلغ المنزل فين المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة الله آخر حاجة رقم عشرة أنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة يخافون من إيه؟ تعالى بقى نعد كده بسرعه كده قبل ما قبل ما ننهي الحلقه يبقى سلفنا الصالح كيف كان استعدادهم للدار الاخره ان هم لما عرفوا ان في يوم قيامه في جنه وفي نار عملوا ايه اول حاجه اخلاص نيه لله يبقى لازم تخلص نيه لله تاني حاجه يؤثرون ويقدمون اعمال الاخره على اعمال الدنيا لازم تؤثر اعمال الاخره على اعمال الدنيا تالت حاجه ان انت تخاف من التقصير ان انت تكون مقصر في حق الله وكل لما تعمل مهما عملت ومهما جودت عملك فلا بد ان تشعر بالتقصير رابع حاجه انك تشعر مهما عملت ان اعمالك ضئيله اعمالك لسه صغيره لسه قالوا للامام ابن- عبد الله بن المبارك الى متى تصنف لحد امتى هتفضل تالف كتب قال لعل الكتاب الذي أدخل به الج... الذي أدخل به الجنة لم يصنف ولم يكتب بعد ان انت كل يوم تقول ايه لعل وعسى مش هو العمل ده اللي دخلني جنة ان شاء الله يمكن العمل اللي جاي ده هو اللي دخلني الجنه تعمل عمل وانساه ارميه ورا ظهرك وبعدين تعمل عمل تاني تقول لعل وعسى هو ده اللي هيدخلني الجنه وهكذا تقبل على الله سبحانه وتعالى رقم خمسة ان قلبك يبقى رقيق ودمعتك تبقى غزيره وحاضره يكون عندك اخلاص وخشوع واخبات وانكسار بين يدي الله رقم ستة لو وقعت في ذنب اخويا وحبيبي ما انتش معصوم الحق وتوب الى الله عز وجل رقم سبعة تخاف من الرياء سيبك من الناس والله الناس ما هتنفعك خلي عملك لله سبحانه وتعالى رقم ثمانية ابعد واحذر من مظالم العباد ممنوع الاقتراب من اي مظلمه اوعى اوعى تظلم الناس لان انا عارف ان في ناس كتيره بكل اسف جريئه جدا جريئه جدا مهما سمعت ومهما قعدنا نحكي لها من هنا للسنه الجايه جريئه جدا على المظالم سهل جدا يروح يتبلى على جاره ويعمل له محضر سهل جدا تروح تتبلى على جوزها وتلبسه قضيه سهل جدا يروح يتبلى على مراته ويلبسها قضيه سهل جدا يروح يتبلى على واحد عشان ياخد منه قطعه ارض اتقي ربنا اتقي ربنا واسمع قول المولى عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين رقم تسعة خاف من ربك سبحانه وتعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى أحق من يخشى ويخاف سبحانه وتعالى أخ- حق من يخشى ويخاف منه سبحانه وتعالى حق من احنا نخاف منه ونخشاه هو الله سبحانه وتعالى رقم 10 ودي اخر حاجه انهم كانوا يخافون من سوء الخاتمه الحقيقه كنت عايز اتكلم النهارده عن سلفنا الصالح في السنه الاخره وثمرات الايمان باليوم الاخر ما لحقتش لكن نتكلم المره الجايه عن ثمرات الايمان باليوم الاخر والحلقه اللي بعدها يبقى الايه الطريق الى حسن الخاتمه رقم 10 ودي اخر حاجه انهم كانوا يخافون من سوء الخاتمه حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن انس بن مالك ان النبي عليه السلام في يوم من الايام بقوا لقوه عمال يكتر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي ف- على دينك سيدنا انس والصحابه قالوا يا رسول الله اتخشى علينا يا رسول الله وقد امنا بك وقد امنا بك وامنا بك وكذا وكذا فقال ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلا يدري العبد بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل خد بالك لا تأمن على نفسك من الفتن أخويا وحبيبي حديث الأخير اللي اللي عايزين نقوله حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله أو سبق عليه الكتاب سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي فإنما الأعمال بالخواتيم فإنما الأعمال بالخواتيم ايه سبب الحديث ده قصه عجيبه جدا هقولها لك في عجاله سريعه والحديث ايضا في الصحيحين ان رجل كان بيقاتل مع الصحابه في يوم احد فجاء الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما ابلى واحد منا مثل ما ابلى فلان ده كان اكتر واحد فينا ما شاء الله اخلاص نيه وقتال وجهاد حاجه عجيبه أما هو من اهل الجنه يا رسول الله فاذا بالمفاجاه التي اذهلت عقول وقلوب الصحابه قال النبي لهم بل هو من أهل النار فتعجب الصحابة حتى كاد بعضهم أن يفتن تخيل فإذا بواحد من الصحابة قال يا رسول الله أنا صاحبه أنا همشي معاه أشوف بيعمل إيه مشي معاه فوجد أن هذا الرجل هذا الرجل وجد أن هذا الرجل قد ضرب ضربة شديدة فلم يتحمل الألم فلم يتحمل الألم فأخذ السيف ووضع ذبابة السيف بين ثدييه واتكأ على السيف فقتل نفسه فمات منتحرا جاء الرجل مقبلا مسرعا إلى النبي وهو يقول أشهد أنك رسول الله فقال النبي وما ذاك إيه اللي خلاك تقول كده قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا ومات منتحرا وإذا بالنبي يعطي الدرس العظيم للصحابة وللأمة كلها فيقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة زاد الإمام مسلم علة معينة حتى تعلم أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة زاد الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر للناس العمل ده ما كانش خالصا لوجه الله كان ابتغاء مرضات الناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وفي المقابل وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم دي كانت عشر سمات حبايبي في الله وسامحوني أنا مش عايز أجري أنا عايز نحس بالظهر الآخرة عايزين نحس إن في آخرة في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى والله الذي لا إله غيره أنا لما بشوف جنازة معدية في مكان قريب من المقابر بركن سيارتي وبنزل معاهم وأتعمد إن كان المدفون ذكر إذا كان المدفون ذكرا أنزل قبر هذا الرجل وأتولى الدفن بنفسي ليه؟ أتأدب من رؤية منظر القبر حتى أقول في نفسي والله لو أعلم أن هذا القبر سيكون الآن لي روضة من رياض الجنة والله ما خرجت فالمسألة أن أنت لازم تتذكر والنبي أمرنا بذلك أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت لأن تنصلح أحوالنا من أن احنا نعرف أن في آخرة وفي حساب وفي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حياة باقية دقائق يسيرة فندعو فيها ونلتقي إن شاء الله غدا مع برنامج جديد بعنوان شبهات إن شاء الله نتناول فيها شبهات تثار ضد الإسلام والمسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول بقدر الإمكان نجلى هذه الشبهات ونظهر الحق لكل المسلمين ولغير المسلمين إن شاء الله جل وعلا أما الآن فإني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم يا تواب يا ودود يا ودود يا الله يا الله يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اجعل نهاية حياتنا إلى الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك حبك نسألك حبك نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد في أعالي جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين أغث إخواننا في غزة وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم وحد صفهم واجمع شملهم اللهم وحد صفهم اللهم دمر أعداءنا وأعداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل الدائرة على الكافرين وعلى الملحدين اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر اللهم إن اليهود قد سبوا نبينا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة أخرجهم في الطرقات كالمجانين كالمجانين اللهم أعمي أبصار اليهود شل جوارح اليهود يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورنا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن خلود في النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استرنا تحت الأرض يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال نور قبورنا نور قبورنا وسع قبورنا بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اسمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هريئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته